الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أدخل مباشرة بإذن الله جل وعلا في الموضوع حتى أستثمر الوقت دون الدخول في مقدمة طويلة أو ما شابه ولازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم السلسلة الطيبة المباركة ألا وهي تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي وتطرقت في الحلقة الماضية تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي عند النساء ووعدت في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أن آتي بجديد حتى آخذ بأيدي أخواتي وأمهاتي وبناتي إلى بر الأمان في تحصيل العلم الشرعي ووعدت أيضا بأنني سآتي بجديد بجديد بالنسبة للمرأة العالمة المحدثة الفقيهة العابدة المسلمة في هذه الحلقة وقبل أن أتطرق بإذن الله جل وعلا إلى التراجم أود أن أشير إلى ملحوظة في غاية الأهمية وهي أن الأخوات اتصلن علي من الجزائر الطيبة المباركة أسأل الله أن يديم الأمن عليها وأن يهدي أبنائها وبالنسبة أيضا بإذن الله إلى بلدتنا الطيبة ليبيا وتحدثت الأخوات إلي وطلبن مني أن أبطئ حتى يكتبن الكلمات بإذن رب البريات وإني سأبطئ بإذن الله جل وعلا ولكن سأؤصل في هذه الحلقة قلت بإذن الله جل وعلا ما شهدت أمة من الأمم ولا شهد عصر من الأعصار ولا مصر من الأمصار مكانة لامرأة عالمة مسلمة بمثل ما كان في أمة التوحيد نعم أوضح الأمر أكثر قلت بقول الذهبي رحمه الله لما قال في كتابه الطيب المبارك في ميزان الاعتدال في 4604 قال ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها لقاعدة توزن بالذهب أو كلام يوزن بالذهب وأغلى وأثقل من الذهب الإمام العلامة المحدث شيخ الإسلام بالكلية الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الطيب المبارك والذي خرج فيه لعشرات الآلاف من المحدثين في ميزان الاعتدال يشهد بنفسه فيقول ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها أنا مش همر بسرعة وأقول كلام علمي والناس يبقى بطيئة أبدا هبطأ وفهم الإمام نفسه اللي هو بيشهد بذلك بيقول ما علمت من النساء أي المحدثات العالمات من اتهمت يعني قالوا عنها مثلا أنها تضع المشاهير أنها تأتي بالمناكير على المشاهير أو أنها كذابة أو أنها رافضية مغالية أو أنها كذا أبدا أبدا على الإطلاق ما في امرأة من المحدثات اتهمت على مدار التاريخ على الإطلاق ولا تركت امرأة على الإطلاق لكاذب أو ما شابه ذلك أبدا بل بالعكس ما شهد التاريخ أصدق من المحدثات ولا من العالمات المسلمات يبقى دي أول نقطة عشان نضعها في الصدر ويقول أئمتنا في ذلك منذ عهد عائشة أنا عايز نحفظ برضو النقطة الثانية على أساس إن هي تشبه القاعدة منذ عهد عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات إلى عهد الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة لم يكن هناك أحد أحفظ بالنسبة لحافظة الصدر من النساء المحدثات المسلمات ولا أروى بدقة من النساء المحدثات المسلمات أأكد مرة ثانية أهو منذ عهد عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى عصر الذهبي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه ما حفظ ولا روي الحديث أحفظ بالنسبة للرجال من النساء أكثر من النساء اللهم إني لا أقصر أبدا أن المرأة تفوقت على الرجل أبدا على الإطلاق ولكن أقصد كنسبة وتناسب بالنسبة لمن اتهم أو بالنسبة لمن ترك إذا بدقة أكثر ما حفظ ولا روي بمثل ما حفظ في قلوب النساء وروي على ألسنتهم طيب أجيب النقطة بقى الثالثة نبدأ بقى في تراجم أنا وعدت بها جديدة وجميلة جدا وعايز أقول ببساطة لكل أخت لكل أم لكل بنت أنت امرأة وأتحدث الآن عن النساء أنت ما اختلفت عن هذه على الإطلاق أعطاها, أعطاها الله العين أعطاك العين أعطاها الرجل أعطاك الرجل أعطاها السمع أعطاك السمع أعطاها البصر أعطاك البصر من كل شيء فأعلي همتك حتى تكوني مثل هؤلاء قلت الحافظ ابن عساكر رحمه الله وحينما يريد الإنسان أن يتحدث عن هذا الإمام الحافظ الكبير فإنه يذكر له اللفظة المعتبرة عند المحدثين وهي تحت عنوان حافظ الأمة حافظ الأمة كان من أكابر العلماء من أكابر المحدثين من أكابر الحفاظ حتى لقب بحافظ الأمة هذا الإمام العالم كان له من شيوخه في علم الحديث أبو له بضع وثمانون امرأة كان له من شيوخه في علم الحديث بضع وثمانون امرأة فوق الثمانين امرأة دول شيوخ أنا مش هعدي بسرعة أنا وعدت الحلقة دي لا نقف شيخ واحد في قطر واحد أخذ على أشياخ في قطر واحد بأكده في قطر واحد بلغ عدد النساء المحدثات المعتبرات اللي أخذ عنهن عددهم فوق الثمانين أخذ عن بضع وثمانين امرأة محدثة عالمة في فن واحد يعني في علم واحد يا جماعة ما قلتش في الفقه والتفسير والحديث والأصول لا لا لا أبدا ولا في السير ولا في التراجم أبدا بقول في علم واحد فقط في الحديث أخذ يا ريت نفهم أن الكلام ده مش عايز أعد عليه ده علم علم علم علم يبقى له الإمام الحافظ ابن عساكر ابن عساكر رحمه الله الملقب بحافظ الأمة أخذ في قطره فقط في علم واحد اللي هو في علم الحديث عن بضع وثمانين امرأة عالمة محدثة يجي السؤال بقى السؤال المهم قوي السؤال اهو بسأله للجميع رجال ونساء هل سمع في عصر من العصور أو في أمة من الأمم عن عالم أخذ عن سبع أو بضع وثمانين امرأة عالمة محدثة في علم واحد في قطر واحد أبدا أبدا والله أبدا والله عايز أضيف لك حتة أهو هذا الرجل كان في المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية بمعنى أنه ما وطئت قدماه أرض مصر ما دخلش مصر ولا أخذ عن عالم من مصر ولا عن عالمة على الإطلاق شوف مصر كان فيها من المحدثات قد إيه أهو ما وطئت قدماه أرض مصر ولا وطئت قدماه أرض العراق اللي كانت متروسة مليانة بالعلماء ولا وطئت قدماه أرض الأندلس اللي كانت مشهورة جدا بالنساء العالمات المحدثات والفقيات والحافظات لكتاب الله جل وعلا بل في المنطقة بس حدود المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية يأخذ ويجاز من قد إيه من بضع وثمانين امرأة محدثة والله أنا هين عليا لو للصبح أشتغل بس في الفقرة دي ولا انتقل منها على الإطلاق ما انتقل منها يعني ما دي تبين لنا أهمية المرأة المسلمة العالمة مكانة المرأة المسلمة العالمة تبين لنا الثراء العظيم اللي كان موجود عند النساء بالنسبة للنساء الأول في الأمة الإسلامية مش الحين ممكن أنا لو جيت جبت قاعدة الحين ممكن الرجال قبل النساء الكثير ما يعرفهاش أنا لو جيت أتكلم بمادة علمية وأصل الحين ممكن الرجل والمرأة ما يعرفوش على الإطلاق لا شوف دي بقى, بقى هم اللي كانوا علماء المرأة منهم كانت محدثة ملأ طباق الأرض علما ويروح الإمام يأخذ الإجازة على أيدي هؤلاء النساء يبقى هذه توزن بالذهب طيب أبو مسلم الفرهيدي ووجدت البعض ضبطها غير ذلك هي الفرهيدي هذا الرجل الإمام العالم المحدث كتب عن نساء يعني كان يروح يأخذ من النساء المسلمات هيقولوا دي محدثة المحدثة دي ده اه ده حفظ البخاري وحفظ مسلم وحفظ مثلا سنن أبي داود وحفظ سنن الترمذي وحفظ سنن الماجه إلى آخره حفاظة هذه المرأة أخذ يذهب إلى النساء العالمات المحدثات كتب عن كم عالمة محدثة ولا فكر ولا واحدة مطعونة ولا واحدة مجروحة ولا واحدة متهمة ولا واحدة متروكة كتب عن سبعين امرأة من المحدثات العالمات مرة ثانية أبو مسلم الفرهيدي احفظ احفظ دي مش نحفظ بقى لعيبة الكرة والمطبلين والمزمرين والكلام الفارغ ده أبدا أبو مسلم الفرهيدي كتب يعني في علم واحد في الحديث عن سبعين امرأة محدثة عالمة شوف بقى ما يكتب عن دول يكتب عن دول وتنبيه بسيط اهو لما بقول الإنسان بيكتب عن عالمة العالمة لها صفات صفات مخبرية وصفات مظهرية صفات جوهرية وصفات مظهرية أولا أن تكون عالمة ثانيا أن تكون مجازة ثالثا أن يكون مشهودا لها إلى آخر هذه الأمور وعندها مروءة ودين إنما إذا كانت مثلا هذه لا تلبس الزي الشرعي الملتزم به ولا تتمثل بأمهات المؤمنين أبدا خرج خرج مش ناقصين ما يبدون على الإطلاق إذا كانت هذه تتبرج أو تلبس البنطال أو تلبس القميص أو تلبس الجاكيت أو ما شابه لا خرج مش ناقصين أو تدعي علما والعلم منها براء أبدا ناخذ الاتصال ده وندخل بإذن الله في الجمال اللي احنا بنشتغل فيه أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ممكن بعد إذن حضرتك يا شيخ اتفضلي عايز أسأل حضرتك سؤال بس اه اتفضلي إيه أنا دلوقتي أنا زوجة تانية الصوت أر... يعني عايز الصوت أعلى شوية إيه بقول لحضرتك أنا زوجة تانية اه طبعا اتفضلي زوجة إيه.
ثانية إيه؟
زوجة ثانية أه اه فدلوقتي زوجي يعني كان الأول حاجة تانية وكان كويس وأنا عندي أنا كنت متجوزة قبل كده نعم وعندي طفلة صغيرة نعم فهي دلوقتي ت- والدها قال لي لا ما ما تعيشهاش معاكي مم.
وهي دلوقتي عايشة عند ستها وكده اه فدلوقتي أنا بقول له يعني إن أنا أروح أشوفها وأكون جنبها عشان أنا خايفة عليها يعني مم.
فهو دلوقتي امرني ان انا اروح اشوفها يوم بس في الاسبوع مم.
لمده 3 4 ساعات بس اي نعم ماشي وافقت وقلت ما فيش مشكله ما فيش اي حاجه مم.
دلوقتي آه، يعني حسيت بالتفريق جامد قوي بيني وبينها مم.
آه، كل حاجه ليها و طيب.
يعني اقول له على حاجه يقول لي ماشي حاضر ربنا يسهل اه ما فيش بقى خلاص يعني انسى ان انا اطلب منه حاجه تاني خلاص طيب حاضر دلوقتي بقى اهانات ضرب على طول مبرح بطريقه فظيعه على اقل حاجه يعني لدرجه ان لو هزرت بس كده معاه و... وانا ما اعرفش الله اعلم هو بيتنرفز ولا لا طيب.
ضرب ضرب ضرب على طول طيب حاضر ان شاء الله اجيبك في نهاية الحلقة باذن الله طيب يبقى انا عندي هنا باذن الله جل وعلا بقول هذا الامام ابو مسلم الفرهيدي رحمه الله كتب عن سبعين من النساء العالمات المحدثات وما يا جماعة محدثات مش بقول واحد مثل محمد الزغبي ولا مثل الثاني أرى كتابين ثلاثة أو ما شابه أبدا نساء عالمات محدثات يعني المرأة منهم كانت امرأة محدثة خبيرة بعلم الحديث رواية ودراية لما تيجي تتكلم في الأسانيد والمتون في الأسانيد ما شاء الله حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا تيجي تتكلم في المتون ما تخطئ عندها حافظة صدر وعندها حافظة سطر يعني نساء عالمات بحق طيب أنتقل من هذا الإمام الفريد العلامة جلال الدين السيوطي الإمام العلامة الفريد جلال الدين السيوطي رحمه الله هذا الإمام خاصة في كتاب البغي كتب عن عشرات النساء هذا الإمام أجيز من عشرات النساء العالمات بإذن الله جل وعلا وأخذ الاتصال به وأدخل فيما بعد جلال الدين السيوطي رحمه الله السلام عليكم السلام ورحمه الله أهلا وسهلا اهلا حضرتك حياكم آه لو سمحت كنت عايزه اسال آه، عن شغل في مصنع بيعمل آه، بناطيل جنس وجيب جنس
جنس ايوه وإيه آه بناطيل آه، وجيب بناطيل إيه بناطيل جنس آه بناطيل جنس وإيه ثاني وجيب جنس حاضر شكرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب أدخل بعد كده بقول أجيب أربعة الوقت من العلماء قبل ما أدخل في ترجمات قوية جدا بقول إمام الشافعي الإمام البخاري الإمام ابن خلكان الإمام ابن حيان أنا جبت أربعة بقى أفزاز أفزاز كان للأربعة أشياخ من الرجال ويكتبون عن هؤلاء أيضا كان للأربعة أشياخ وأساتذة من النساء بمعنى أن الأربعة كما كتبوا عن الرجال من العلماء كتبوا عن النساء من العلماء أنا بجري هنا عشان أدخل في الوعد به بقى بإذن الله جل وعلا أدخل بقى في أول ترجمة أم الدرداء الصغرى أم الدرداء الصغرى احفظوا معايا بقى أم الدرداء الصغرى على فكرة بالنسبة للكرة زي ما قلت والحاجات الثانية والله أنا ما أعرف أي حد في الحاجات دي احنا عايزين نحفظ ده بس أم الدرداء الصغرى شوفوا كانوا إيه؟ بيقولوا عنها في الترجمة إيه بالنسبة للعبادة كانت صوامة قوامة بمعنى أنها كانت تصوم النهار وتقوم الليل لله الواحد الغفار وتكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار ما تكلمت في كلام دنيوي ولا خلت بحديث دنيوي ولكنها تفرغت لعبادة الله جل وعلا قالوا حصلت علما جما بنفس الكلام كده حصلت علما جما كانت عالمة ومحدثة وفقيهة وزاهدة وعابدة شوف أنا بجمع قد إيه أهو مش كده وبس ما وقفش الكلام روت الحديث وروت علما جما عن أبي الدرداء وعن سلمان الفارسي وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن أبي هريرة وعن كعب بن عاصم وعن غيرهم قال أهل العلم كانت عالمة كاملة وكان لها حلقة حلقة عظيمة في المجلس وكان الخليفة عبد الملك بن مروان أنا بأكد ثاني أهو الخليفة نفسه عبد الملك بن مروان قبل أن يكون خليفة كان يذهب إلى حلقتها وكان يستمع منها وبعد أن صار خليفة كان يجلس خلف الستر ويتعلم منها العلم الشرعي أخذ الاتصال دي ويا ريت الاتصالات تبقى في موضوع الحلقة إن شاء الله أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا السلام وسهلا عليكم يا شيخ أهلا وسهلا مرحبا معلش يا شيخ أنا بعتذر لحضرتك علشان السؤال مش في موضوع اتفضلي الحلقة اتفضلي فأنا زوجي شغال في شركة تأمين نعم و- وما عندناش يعني أي مصدر تاني للرزق آه وقاعدين في شقة إيجار آه فما عندناش برضه سكن يعني وحضرتك عارف إن الشقق دلوقتي أي نعم غليت قد إيه آه آه آه ف... وأنا عارفة يعني إيه أو يعني شيوخ كتير سمعت منها إن التأمين حرام نعم والله يا شيخ احنا بنسعى بصراحه بكل جهدنا حاضر.
ان احنا ندور عن عمل اخر وصلت الفكرة إن شاء الله اه فحضرتك حاضر أجب بإذن الله في نهاية الحلقة طيب أجي بقى عشان ما اطولش بقى في أم درداء سو لو أني تكلمت عنها حلقة أو حلقتين ما يكفي الأمر على الإطلاق بس كفاني احفظي معايا يا أختي يا أمي يا بنتي أنا بقوله كانت عالمة زاهدة فقيهة محدثة ورعة الخمس صفات دي صوامة بالنسبة للطاعة صوامة قوامة مكثرة من الاستغفار لله جل وعلا روت علما جما وغفيرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه وعن سلمان الفارسي وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن كعب بن عاصم وعن غيرهم كان عبد الملك بن مروان يحضر لها قبل الخلافة وبعد الخلافة من خلف ستر يبقى ركز جدا احفظوا معايا بالبساطة دي على أساس أقدر أجيب تراجم كثيرة لأني جمعت أكثر بإذن الله جل وعلا من 342 ترجمة طيب نجيب بعدها بنت الإمام مالك العجب العجاب هنا بقى السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته أهلا ازي وسهلا فضيلتكم أهلا وسهلا بارك مرحبا الله فيك حياكم الله يحفظكم وبارك لنا في الشيخ محمد حسان الله يجزيك خير أه بقول لحضرتك آه.
آه. دلوقتي انا لما باجي مثلا افتح التلفزيون على قناه زي قناه الرحمه او آه.
قناه ال... اي قناه دينيه طيب.
يعني أه وابقى متمسكه بان انا واظب على ان انا اسمع البرامج المعينه اللي أي نعم.
فيها اللي انا بتابعها آه جوزي كل ما يدخل عليا وبلاني بسمع كده او بقول له عشان انا عندي ولاد صغيرين مم.
وبيحبوا ان هم يقعدوا يسمعوا صح، كمان صح.
معايا مم.
فبيقعد يستهزئ بيا ويسخر مني وكده وست إن الشيخه ومش عارفه ايه مم.
وكل مثلا لما بعد كده لو اتعرضت لاي مشكله اقول له لا والله ده الشيخ قال كذا يقول لي بقول لك ايه انت سيبينا بالفتاوى بتاعتك وكده مم، حاضر احسن والله انا ما خليكي تسمعيه خالص خلاص حاضر ماشي كتر خيرك.
وصلت إن شاء الله طيب بنت الإمام مالك شوفوا يا جماعة الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نعم فضل الله يؤتيه من يشاء في العلم وعلى فكرة يا جماعة العلم ده أفضل الرزق أفضل الرزق يعني في واحد ما شاء الله ملياردير في واحد عنده مئات الملايين في واحد عنده بساتين في واحد عنده الذهب في واحد عنده الفضة في واحد عنده القصور واحد عنده الطائرات واحد يمتلك بنوك خاصة إلى آخر هذه الأمور أرزاق ويسأل عنها بين يدي الخالق جل وعلا طيب في واحد ما شاء الله جل وعلا أعطاه الله العلم والتأصيل هذا أفضل ما يكون العلم أفضل ما يكون ولذلك هنبص هنا للفضل هنا الإمام مالك نفسه الإمام مالك الذي طنت بذكره الأخطار وضنت عن الإتيان بمثل الآثار وكان أعلم أهل الأرض في زمانه وكان إمام مدرسة الحديث في زمانه في الحجاز إلى آخر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور لو قعدت أتكلم عن الإمام مالك من هو الإمام مالك والكل عليه عيال في الفقه وفي الحديث الإمام مالك يا جماعة كانت زوجته إيه تعال نفكر كده ونبص أما كان يتسرى بها زوجته كانت أما أما أما يعني عبدة ما كانتش حرة أما كان يتسرى بها مش كده وبس هذه الأمة ولدت له أربعة ولدت له إيه أربعة محمدا أي ولدت له محمدا وحمادا ويحيى وفاطمة مرة ثانية ولدت له محمدا وحمادا ويحيى وفاطمة وكان فضل الله على فاطمة هي التي ورثت علم أبيها فاطمة يا جماعة هي اللي ورثت علم الإمام مالك الثلاثة أبدا زي معظم المشايخ في عصرنا كده مشايخ الكبار من الربانيين من أشياخنا تجد ما شاء الله لهم ذكر لكن أولادهم ما لهمش ذكر في العلم الشرعي فضل الله يؤتي من يشاء الإمام مالك عنده أربعة أربعة بنت وثلاث أولاد الثلاث أولاد ما حصلوا علما ولكن البنت حفظت الموطأ عن ظهر قلب موطأ مالك بتاع والدها حفظته عن ظهر قلب مش كده وبس حتى أنها كانت تجلس خلف ستر كما جاء في الترجمة وكان الطلاب والتلاميذ يقرؤون على مالك الموطأ فإذا ما أخطأ الواحد منهم صوبت له من خلف الستر هي حافظة عن ظهر قلب تقوم مصححة له من وراء الستر مش بقى تظهر له بقى تعالى يا أخي إن شاء الله أنت أخي في الله تعالى جنبي تعالى لا لا لا, لا الكلام اللي مش اللي هو أصلا عندنا دي أبدا من خلف ستر يبقى الزي الشرعي الحجاب الأمر الثاني من خلف ستر مش كده وبس وفي الترجمة أيضا أنها كانت تجلس خلف الستر فإذا ما أخطأ أحدهم وهو يقوم بقراءة الموطأ نقرت تقوم نقرة كده على الباب تيجي على الباب وتنقر على الباب كده زي ما أنا بعمل كده فيعلم أن الشخص أخطأ فيصوب خطأ نفسي على طول على طول أنت أخطأت فهي كانت حافظة ولذلك كان مالك رحمه الله يبص لابنه كده الكبير محمد ده وقل علي حماد يبص ويبص لبنته بنته قاعدة تحفظ القرآن قاعدة تحفظ الموطأ ما بتبطل ما شاء الله يعني علو همة ما بعد كده يبص لابنه عامل ايه مطول السروال يعني اهو ما فيش مش ماشي على الشرع كما ينبغي حتى فيه السروال اهو اهمله واطاله وشايل طائر كده وخارج يصطب بيه الله والمجلس بتاع والده مليان ومزدحم بالعلم الشرعي ويبص لبنته قاعده تقرا وتحفظ فيقوم يعمل ايه الامام مالك يقول ايه قولته الشهيره يقول انما الادب أدب الله إنما الأدب أدب الله هذا ابني وهذه ابنتي يعني ده ابني ودي بنتي والبيت واحد والأب واحد والمجلس واحد ورغم كده البنت اللي على علم والولد أبدا ما في على الإطلاق يبقى الأدب من الله جل وعلا إنما الأدب من الله جل وعلا هذا ابني وهذه ابنتي يبقى كده وصلت الترجمة ولذلك ضرب بفاطمة المثل في العلم الشرعي هذه بنت الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله وكانت عالمة فقيهة صوامة قوامة وكانت من الصالحات وكانت من الفقيهات طيب أنتقل لبعد كده بقى بنت سعيد بن المسيب الرواية من رواية مين أبو بكر بن أبي داود أنا عايز بقى نقف كده احنا بنسمعها من المشايخ اسمعها المنابر اسمعها من أئمتنا من مشايخنا كله احنا نقف مع بعض قال بكر ابن أبي داود قال بكر ابن أبي داود ويروي لنا ذلك أنا عايز يا جماعة أولا الرواية سير على النبلاء موجودة في الحلية موجودة في البداية والنهاية أنا عايز أجيبها وناخذ الدرس المستفاد من هو سعيد سعيد هذا ابن المسيب بالتسجيل مع الكسر ينتقل بعضه مع الفتح والأصح بالكسر سعيد ابن المسيب كان سيد التابعين بشهادة الكل وكان أعلم التابعين وكان من أفضلهم قاطبة كما ذكر العلماء يعني كان أعلم واحد في التابعين وأوتي فضلا عظيما جدا وكان صلبا وكان لا يخشى في الحق لومة لائم وكان له ابنة كان له بنت يا جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ده اللي بنقول عليه بقى فضل الله يؤتيه من يشاء كانت عالمة حفظت كتاب الله جل وعلا اهتمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت ما ذكره أبوها رحمه الله وكانت يعني بحق متقنة فقيهة محدثة أخذ دي المداخلة دي و بإذن الله تطرق إلى الترجمة السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية شيخ حياك
آه شيخ طبعا آه، أنت الحين تتكلم عن آه، عن طلب عن الهمة في طلب العلم عند النساء إيه نعم يعني المشكلة الهمة في طلب العلم عند الرجال هي أضعف يعني بهذا العصر يعني أي نعم ضعيفة جدا يعني جزاك الله خير، يعني بحال صحيح.
النساء
صحيح صحيح يعني يعني احنا الحين نتكلم عن النساء والرجال يعني أبشرك يعني أبشرك لا همة في أنا طلب العلم أبشرك أبشرك أنا بدأت بالرجال وفقط جايب عدة حلقات للنساء لأن النساء طلبنا ذلك وأعود للرجال مرة أخرى لأن السلسلة طويلة جدا لأن أنا بعتبر هذه السلسلة هي معول الأخذ بأيدي الرجال والنساء من هذه الأمة لتحصيل العلم الشرعي
والله يا ليت يا شيخ يعني جزاك الله خيرا والله لفتة أتمنى طيبة ذلك جدا يعني يا شيخ جزاك الله خيرا بارك الله فيك بارك الله فيك طيب يا جماعة بنت سعيد احنا عايزين اهو ده الراجل لما يشوف المرأة ازاي كان عندها الهمة دي يغار يغار دي امرأة بنت سعيد يا جماعة حفظت القرآن حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقيهة بحق وبعدين أوتيت من الجمال ما أوتيت مش بس عشان نقول ده كده لا جميلة جدا مؤدبة جدا من بيت ما في بعد كده على الإطلاق ربنا آتاها من كل شيء سمع عنها بقى مين عبد الملك بن مروان قال أبو بكر ابن أبي داود فخطبها لولده الوليد اللي هو خليفة المسلمين مش بقول حاكم دولة لا حاكم كل الأمة حاكم كل الأمة من أقصاها إلى أقصاها من أدناها إلى أدناها خلاص خطبها لابنه الوليد اللي هيبقى الخليفة بعده لا سعيد رفض الله ده ابني حد يرفض ابني انا ارفض ليه الله خلاص انا عايز رجل دين ليه لان البنت عندي امانه وانا اسال عنها يوم آه، القيامه بين يدي الله جل وعلا من حديثه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا ما ودهاش الا في بيت دين ولذلك الحديث حسن كما قال الالباني رحمه الله وغيره إذا جاءكم إذا أتاكم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير دين وخلق ولذلك احتال عليه عبد الملك ماذا عمل جلده مئة جلدة في يوم بارد وسكب عليه جرة ماء وألبسه مدرعة من صوف عمل فيه اللي ما يتعملش عشان يوافق أبدا ثابت وبعدين ذهب إلى مجلس علمه الشيخ راح وبعدين كان له طالب نسمع بقى الرواية من الطالب ده الطالب ده كان اسمه ايه أبو وداعة واسمه في الأصل دي الكنية اسمه كثير كنيته أبو وداعة كثير بيقول ايه كنت أتعاهد مجلس سعيد كان من الصالحين وبعدين قال تغيبت يوما وجئت في اليوم الثاني فسألني أين كنت فقلت له ماتت أهلي زوجتي ماتت ولم يكن عندي أحد قال هلا آذنتنا هلا أخبرتنا كنا شهدنا معاك ثم قال هل تزوجت قال ومن يرضى أن يزوجني شو الشيخ بيقول له جوزت فقير جدا وبعدين كان متزوج قبل كده هل تزوجت قال ومن يرضى أن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاث قال أنا أزوجك الله أكبر يعني أنا أعطيك المال والجمال والعلم والدين والمروءة والخلق والفقه والحديث قال أنت تزوجني قال فقام فحمد الله فأثنى عليه ثم زوجني على درهمين المهر على درهمين ثم قال توكل على الله قال كنت صايم يا جماعة روحت بيتي قمت جاي بقى قدمت رواية كده عند صاحب البداية والنهاية قدمت عشائي هي في الأصل الفطور بتاع الإيه لأنه كان صائم كما قال شراح شاب كان خبز وزيت قال فطرق الباب طارق قلت من قال سعيد فتخيلت كل سعيد إلا ابن المسيب لأنه أربعين سنة من البيت إلى المجلس عمره ما راح لحد ولا هو فاضي يروح لحد على الإطلاق إمام أهل الأرض قلت من قال سعيد فتخيلت كل سعيد إلى هذا الإمام فقمت ففتحت الباب فرأيت الإمام ومن خلفه البنت بطوله وراه بنته ثم قال أخشى أن تنام اليوم عزبا هذه زوجتك دي زوجتك خلاص ثم دفعها فمن شدة حيائها سقطت في الأرض سقطت شو شدة الحياء وجاية مع والدها مش واحدة ثانية ممكن تبقى جالك بالبنطال ولابسة كده ومش لابسة خالص بقول لك ايه ومش عارف ايه وممكن اوه ده ممكن هي اللي تديك كمان في الوجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله مصيبه عشان تقارن الشمس بالظلام او تقارن النور بالظلام او الحق بالباطل او تقارن لا مصيبه مصيبه يا جماعه مصيبه احنا يعني محتاجين نرجع لربنا المهم فوقعت قال فاخفيت الطعام ليه قمت طفأت الاسراج وخبيت ده وراه لا تشوف اول جايه لسه هتلاقي زيت وما فيش حتى ملح ده زيت وعيش قال ثم صعدت على سطح الدار فناديت في الجيران فجاءوني قلت إن سعيدا زوجني فاجتمعوا ثم جاءت أمي وقالت وجهي من وجهك حرام إلا أن تدعها لي حتى أزينها لثلاث قال ثم دخلت عليها فرأيتها أجمل النساء وفي رواية كطلعة القمر في ليلة البدر مش أجمل من كده فجلست معها وبقيت شهرا شهر يا جماعة ثم جلست إلى مذهب سعيد في رواية ثانية وأردت أن أخرج قالت إلى أين قلت إلى سعيد قالت ولما قلت حتى أحصل علم سعيد قالت اجلس أمامي حتى أعلمك علم سعيد كله حفظك اللي عند سعيد كله ناخد الاتصال ده السلام عليكم السلام عليكم ألو أيوة السلام عليكم ألو السلام عليكم حياكم عليكم السلام تفضل
جزاك الله خير يا شيخ محمد وجزاك الله أفضل منه الله يبارك فيك
والله
فقط صوت التلفاز بعد إذنك يعني صوت التلفاز يعني آه، ولو يعني ما يتعلق 100% بالموضوع نعم
بس آه، والله حبيت أن أستفتي عندك لأن أنا أحبك في الله والله أحبك العظيم الذي أحتني من أجله أسأل الله أن يبارك فيك
آه، فضيلة الشيخ آه، ابن أخي طفل نعم نعم
آه، يعني من ولاد آه، من ولادته ما عملوا له عقيقة إيه نعم وصار عمره سنتين وتوفى نعم
ف-
حاضر أنا أنا ولو يعني ما الحكم في هذا؟
آه وصل السؤال إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طب انطلق عن مسؤول يا جماعة فاطمة بنت سمرقندي أدخل بقى في الترجمة اللي جاية دي يبقى أنا أخلصت من كذا ترجمة سابقة وببسط لكم جدا على أساس ما حد يقول المادة صعبة علينا فاطمة بنت السمرقند يا جماعة عارفين بنت مين بنت الإمام العلامة الفقيه يعني إمام الأمة علاء الدين السمرقندي علاء الدين السمرقندي يا ما شاء الله بيوت فعلا التين لا ينبت إلا تينا والشوك لا ينبت إلا شوكا وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية إنما عندنا نور نور في الإسلام نور أهي دي اسمها إيه يا جماعة فاطمة السمرخندي الأول قالوا عنها إيه قالوا كانت عابدة يعني صوامة قوامة وبعد كده كانت صالحة ما كانتش بتاع غيبة ولا نميمة ولا مجالسة رجال ولا مخالطة رجال أبدا كانت من الصالحات التائبات القانتات وبعدين من بيت علم ما انشغلت أبدا بصديقات ولا برفيقات لا هي مشغولة بموبايل ولا بكيت ولا بتليفون ولا بمقابلات أبدا ولكن مشغولة بكتاب الله جل وعلا وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم وبالفقه حتى أن والدها كان صاحب التحفة رحمه الله لما والدها ألف التحفة يعني مرجع رائع للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فحفظت الكتابة كاملة حفظت التحفة لأبيها يعني أبوها لما صنف التحفة حفظتها عن ظهر قلب مش كده وبس التلميذ بتاعه اللي هو إمام العلماء اللي كانوا بيسموه ملك العلماء أبو بكر الكساني قام واخد التحفة بتاع الشيخ بتاعه وقام عامل عليها شرح عمل عليها يا جماعة إيه شرح سماه البدائع لما عمل البدائع قام عرض الشرح ده على الشيخ بتاعه اللي هو والد فاطمة علي الدين السمرقندي اعجب وفرح قال له خلاص أنا هزوجك بنتي أنت عالم وبنتي عالمة ده بنتي مش عالمة بس ده بنتي محدثة وفقيهة وعالمة وعابدة وصالحة أنا زوجتك بنتي وهذا هو المهر المهر بتاع بنتي المؤلف في الشرح اللي انت عملته بتاعتي دي خلاص انت شرحت التحفة بتاعتي اه دي المهر بتاع بنتي وزوج هذه لهذا زوج بنته لتلميذه عبد الله الكساني طب شوف ابو بكر الكساني ايه اللي حصل بعد الزواج تعالوا نشوف ايه الجمال ده كله الناس قاموا بقى فرح في كل مكان محدثة اتجوزت محدث فقيهة اتجوزت فقيه قالوا ايه شرح تحفته وتزوج ابنته يعني التلميذ ده اهو شرح التحفة بتاع الأستاذ وقام يتجوز بنته شرح تحفته وتزوج ابنته وبعدين قال العلماء فكانت الفتوى تخرج من هذا البيت الناس بتجيب فتاوى من كل الديار من كل الأقطار من سائر الأمصار بتبعثها للبيت ده فكانت الفتوى تخرج بخط أبيها وبخطها أبوها يعتمد وهي من وراء أبوها على طول تعتمد هي تقول كذا وأبوها يقول كذا معتمدة من الاثنين من عالم وعالمة مش كده لما تزوجت كانت الفتوى تخرج معتمدة بثلاثة بخط أبيها وبخطها ثم بخط زوجها وكان زوجها أحيانا يخطئ في التحفة فتصيب وتقوم تظبط له هي وتصحح له حتى صار الاثنان من الكبار مش كده وبس جعل الله لها ذكرى يعني بقى لها ذكر واسع جدا جدا بماذا يا جماعة بأن كان لها حلقة تدريس بقى لها حلقة العلماء يحضروها الكبار والمحدثون والفقهاء بيحضروا عندها والنساء بس مش الحكاية اختلاط بقى وكذا لا لا لا في ضوابط شرعية مش كده بس ثم أجازها جملة من كبار القوم من سائر الأقطار من العلماء الكبار لم يقف الأمر عند هذا الحد بل صارت تؤلف وتكتب فصارت لها مؤلفات عديدة في سائر الديار الإسلامية خل الأكثر من كده كانت معاصرة للملك العادل نور الدين الشهيد هذا الرجل قيل عنه إنه كان يشبه الخلفاء الراشدين في حكمه وعدله كانت في العصر ده فكان ربما استشارها في كثير من مسائله ومن خواصه مش كده وبس وكان يذهب إليها فيستفتيها في المسائل الفقهية ويأخذ بقولها ويأنس إليه يعني شوف بقى ما يبقى الحاكم الكبير بتاع الأمة يأخذ رأيه في كل هذه الأمور وفي كل المسائل الخواص لم يقف الأمر عند هذا الحد لا بل في المسائل الفقهية كان يسترشد بقولها لأنها إمامة ولأنها متقنة ولأنها فقيهة ولأنها شهد لها من كافة رجال القوم من كبار القوم بأنها صارت إمامة يعني عالمة فقيهة متقنة لو جينا ننظر في عصرنا دي سبحان الله رب العرش العظيم شفت الفارق قارن كده بين الشارع وبين هذه ما في وجه مقارنة على الإطلاق طيب أدخل في ترجمة بعد كده نستثمر الوقت معاذة وإن شئت قلت السيدة الطاهرة معاذة العدوية زوجة مين زوجة السيد القدوة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وكما قال الإمام حافظ بن كثير وكما قال صاحب الحلية زوجة الإمام والعالم والمجاهد السيد القدوة صلة ابن أشيم زوجة صلة ابن أشيم وما أقول صلة ابن أشيم مش أشيم زي ما مضبوطة في بعض الكتب خطأ زوجة صلة ابن أشيم جمعت علما جما وحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كانت متقنة لكتاب الله جل وعلا بمعنى أنها كانت تحفظ كتاب الله جل وعلا أول شيء القرآن يا جماعة أول شيء القرآن حفظت كتاب الله نعم أتقنت كتاب الله جل وعلا وبعدين جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وروت عن أبي هريرة وروت عن الكثيرين واعتمدت أحاديثها في كتب الصحاح في البخاري أحاديثها موجودة في مسلم أحاديثها موجودة وثقها ابن معين وغيره هذه المرأة علمها أثقل أمرها واللي عايز أكد عليها بقى هنا بقول علمها أثقل أمرها يعني إيه الحتة دي قالوا صارت ربانية بمعنى إن هي في تحصيل العلم كتابة وحفظا ورواية ودراية إلى آخر هذه الأمور هذا الأمر عاد إليها بقوة إيمان حتى إن هي في يوم الزواج بتاعها لما اجتمعت بصلة بقي الاثنان ليلة العرس بقي الاثنان يقومان الليل حتى أذن مؤذن الفجر يعني بنقول العريس فرحان بزوجته أبدا وقف في صف وهي من خلفه أخذ يصلي بها حتى أذن مؤذن الفجر الله أكبر ويقول لها إيه أنت شعرت بإيه وتقول له أنت شعرت بإيه التقى الشعوران لا والله والواحد في الحمام تذكر النار لما رأى البخار فخفت النار ولما دخل مكان العرس تذكر الجنة فأردت أن أثبت الخوف والرغبة فجعلت ذلك لله جل وعلا في صلاتي قالت وأنا كذلك مش كده وبس هذه المرأة كانت تعظ النساء وتحث النساء وتحض النساء وتعلم النساء وكانت آية بين النساء حتى أن زوجها لأنه كان كثير الأسفار في الجهاد في سبيل الله جل وعلا خرج هو وولده يا جماعة شوفوا معايا اهو قيام ليل قالوا ما تركت قيام الليل ليلة اللهم إلا ليلة ثم قامت كما ذكرها صاحب صفة صفا وغيره ما تركت زوجها معها ما ترك قيام الليل الولد مثل الأب ومثل الأم تماما في الطاعة وفي العبادة لما خرج الزوج والولد واحتسب الزوج والولد لأنكم عارفين دي مش هضيع وقت في كلمة تكون معروفة وتوفي الاثنان واستشهد الاثنان في أرض المعركة جاءت النسوة إليها اللي بيدرسوا عندها علم شرعي ليعزينها دي تعزي ودي تعزي قالت لا إن كنتن قد جئتن لتهنئتي فمرحبا بكن وإن كنتن قد جئتن لتعزيتي فلا أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة ثم قالت قوموا بنا نخدم من الطريق إليه غدا مش فاضيين ما عندناش وقت ولذلك ده علم وعبادة والعلم بيثقل ولا خير في علم يثقل لا يثقل عبادة طيب بعد كده أدخل بقى في إمامة عجيبة جدا وأعتقد أنني أجعل دي هي الختام بإذن الله جل وعلا فاطمة بنت الإمام الحافظ البرزالي فاطمة بنت الإمام الحافظ البرزالي يا جماعة أنا عايز أقرب المسألة إما بقول إيه الوقت ده في واحد حافظ صحيح البخاري سندا ومتنا آه سندا ومتنا حدثنا حدثنا حدثنا آه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره أخبرنا كده قال إلى آخره آه وبعدين أقول لك ما شاء الله ده عجوبة لا ولا عجوبة ولا حاجة ولا عجوبة ولا شيء ده حافظ البخاري وحافظ مسلم آه وحافظ أبي داود وحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه ولا شيء ده حافظ مسلم أحمد ولا شيء في نساء تفوقت أكثر من كده وهجيب لك الوقت الله في نساء آه في نساء حفظت القرآن وجمعت القراءات يعني معاهم السبع المتواترة ومعاهم الثلاثة الصحيحة ومعاهم الأربعة الشاذة يا ريت الكلام بتاعي يبقى واصل بسهولة جدا مش كده وبس وجمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت الصحاح وكتبت الصحاح واعتمدت كتابتها وصارت أصلا معتمدا يعاد إليه مش كده وبس بل في نساء جمعنا أكثر من ذلك جمعنا الفقه وأتقنا الفقه وأجيب لكم نساء تعلمنا من ابن تيمية وفقنا الرجال حتى في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعجيب يا جماعة أعجيب والله أعجيب يعني حينما آتي وأبدأ باطلاعي وحفظي لهذه التراجم يحتقر المرء ذاته أين هو من, من هؤلاء النسوة أين هو من تحصيل النسوة أين هو من حفظ النسوة أين هو من وصول النسوة إلى هذه الغاية أين هو من علو الهمة عند هذه النسوة يا جماعة إحنا محتاجين إحنا محتاجين ولذلك أفرح كده واحد مثلا يديني شوية إيمانيات إيه يعني إيمانيات إيه يعني اللي حتى صاحب العقيدة اللي ضايعة يقدر يقول أحسن مني ومن غيري لا يا جماعة العلم مش كده العلم قال الله قال صلى الله عليه وسلم وبعدين حفظ الأصول وبعدين احنا عايزين ما كان عليه الأول ده العلم يا جماعة إنما مش العلم بقى إن أنا أحفظ لي ربابة وبتاع وكلمتين من لا لا لا لا مش ده علم على الإطلاق وذاك أنا بدخل لك بقى في نساء نساء حصلنا علم شرعي فاطمة بنت الإمام الحافظ البرزالي دي يا جماعة قالوا عنها كانت صالحة عابدة قانتة محدثة فقيهة حفظت صحيح البخاري بقول إيه حفظت صحيح البخاري وأجيزت فيه صحيح البخاري كامل بالمكرر اللي فيه حفظته عن ظهر قلب مش كده وبس كتبته بيدها بإيدها كده يا جماعة في ثلاثة عشر مجلدة في ثلاثة عشر مجلدة يعني حفظت صحيح البخاري كله وبعد ما حفظت صحيح البخاري كتبته يا جماعة كتبته ايه ضبطا حتى الضبط انا ممكن اجيب واحد دلوقتي واقول له اقرأ الحديث ده كده في صحيح البخاري واضبط هيخطئ في الضبط طب حتى في الرجال في اسماء الرجال هيخطئ في الضبط الله ده دي بقى حفظت وكتبت وضبطت كتبته في قد ايه في 13 مجلد وبعدين شوف قلنا اثر البيت والبيئه ما هو الانسان لما ينشا في بيت يلاقي اب والعياذ بالله بسب بالدين ايه ده ده نار ده جهنم ده سقر ده حطمه مش بده اب والعياذ بالله اول ما يقوم الصبح لا بيصلي ولا يركع لله ولا يسجد لله وقايم يسب ويلعن اعوذ بالله شيطان البيت ده هيخرج منه ايه هيخرج منه ايه ام اول ما تقوم من النوم على المكياج وعلى المنيكير ومش عارف ايه وتعمل وتحط الاحمر والاخضر وتزيت نفسها وتطين نفسها وخارجه شيطانه والعياذ بالله جل وعلا هتخرج ايه دي هتخرج ايه هتتمخض عن ايه هتتمخض عن نصابين ومجرمين ومحتلين وكذابين وافاكين وشياطين وحراميه وكل شيء ومفسدين الله انما ادخل بيت الاقي الرجل في صلاه الفجر كده قايم واخذ الاولاد بيصلي والزوجه بتصلي بالليل في منتصف الليل في السحر في كل وقت البيت بالأذكار بالتسبيح بالاستغفار بالتهليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيت طاعة بيت حفو الملائكة من كل اتجاه ده نايم آه بالليل اللي جنبه قاعد يستغفر لا لا لا ده نام آه ده قام يقرأ القرآن وده قايم يدعو الله جل وعلا بيت يعني ما شاء الله ما شاء الله الذكر لا يخلو منه في الصبح كده يا ابني صليت آه الحمد لله صليت يا بنت آه الحمد لله طب الحمد لله أنا يا ريت تقرا شوية قرآن يا ريت كده يبقى اصل الرحم بتاع الفلان وأنت يا فلان يبقى روح للفلان الفلاني وأنت يبقى ساعد فلان الفلاني وأنت بيت قايم على الرحمة و... يعني تشعر بأنك في جنة البيت يخرج إيه يخرج علماء يخرج أفاضل يخرج أكارم يخرج أطهار أبرار أتقياء أنقياء أخفياء مش يخرج زي البيوت الثانية والعياذ بالله جل وعلا ولذلك أي فاطمة البرزالي هذه في البيت الطاهر دي أبوها كان إماما محدثا عالما متقنا صواما قواما بالطاهر طاهر بمعنى الكلمة ولذلك حفظت صحيح البخاري وكتبت صحيح البخاري في 13 مجلد مين اللي قبلها شوف شوف شوف هنا بقى التشجيع مش زي ما الأخت اللي دلوقتي بتقول كل ما أجي أشوف برنامج ديني ها يتريق بقى عملت شيخة والله العظيم ما خليك اقعدي تشوفي المشايخ دول إيه دي الله يهديك الله يهديك الله يهديك آه وبعدين انت يعني اسد علي وفي الحروب نعمه على المسكينه دي اه والله اصل ربنا بيقول انت هتجيب لي ربنا والرسول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله اسال الله جل وعلا ان يهديها اسال الله جل وعلا ان يهديها فهذه شيطانه والعياذ بالله جل وعلا امال عايز ايه لا عايز يفتح لها الراس والعري والعهر والفجر والكلام ده اعوذ بالله اعوذ بالله شقاء وضنك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا والعياذ بالله لذلك معيشته اللي زي ده ضنك بره هو عامل اسد على الزوجه انما بره فقر وضنك ضنك بالليل ضنك بالنهار ينام كوابيس كوابيس يا عم الشيخ كوابيس بتحصلني يا عم الشيخ يقوم صدر ضايق انا مخنوق انا مخنوق انا كاره العيشه ايوه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إنما اللي بيسمع ويتعلم ويفكر ويقرأ ويعيش في الجو الدين يقول لك يا سلام وأصلح بالهم بالي مستريح أنا على الكتاب أنا في النور أنا في كيت يحصل أي حاجة اللي يحصل يحصل قدر الله ما شاء فعل خير آه شر والله إن كان ظاهر ذلك لكنه عند الله خيرا لا تحسبوه شرا لكم عيش مطمئن بذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب دي فاطمة كانت كده فاطمة البرزالي أبوها يشجعها جدا ولذلك يا جماعة لما كتبت بقى في 13 مجلد أما أبوها اللي جه قبل لها النسخة بنفسه وصارت نسختها هي النسخة المعتمدة بإذن الله جل وعلا عند أهل العلم وكان يعاد إليها النسخة دي هي اللي يعاد إليها لأنها هي النسخة المعتمدة بتاعت فاطمة البرزالي رضي الله عنها ورحمها رحمة واسعة ولذلك أنا عايز برضو أدخل كمان حاجة كده لذلك اللي كانوا يقولوا لي إيه أنت هتشتغل في علوم ليه ما في تحصيل نساء مش هتلاقي خمسة ستة سبعة لا لا جماعة 342 ولسه قدامي بإذن الله أنا واثق هكمل كذا طب ناخد كمان واحدة برضو عشان الإخوة والأحبة اللي فكروا أن تراجمنا قليلة أبدا الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب البغدادية بظاهر القاهرة أم زينب البغدادية بظاهر القاهرة كانت عابدة صالحة قانتة كانت صوامة كانت قوامة وكانت تقية قال عنها تقي الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعت بين الفضل والعلم قال كانت فاضلة عالمة شوف اما الإمام نفسه تقي الإسلام ابن تيمية يقول عنها إيه كانت فاضلة عالمة يعني من حيث الأخلاق ما تتكلمش بقى مش بعد كده على الإطلاق وبعدين العلم كانت عالمة شهد لها بالعلم هذه المرأة كانت تأمر بالمعروف ووقفت للأحمدية بالمرصاد الذين كانوا يميلون إلى مواخاة النساء والمرجان يعني إيه الواحد منهم يروح يعملوا موالد يعملوا أعداد يعملوا حاجات من دي كده ويجيبوا النساء مع رجال يقول لك ده أختي في الله يا أخي يجوز أن أنا أنام جنبها يجوز أن أنا أقعد معاها لوحدنا يجوز أن أنا أخرج معاها في رحلة ده أختي يا أخي أختي ويجيبوا المردان العالي اللي ما لهاش لحية وبتاع ويعشقوهم وكده وقفت لهم بالمرصاد وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر قالوا في ترجمتها وفعلت ما لم يستطع الرجال أن يفعلوه الرجال نفسهم ما يقدرش يعملوا اللي عملته وكانت تستفيد كثيرا كما قال شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله كانت تستفيد كثيرا من شيخ الإسلام تقي ابن تيمية تقي دين ابن تيمية استفدت منه كثيرا حتى أن ابن تيمية كان يستعد لها لما تجرى حاله يستعد يقول أصل دي بستعد لمسائلها مسائلها قوية جدا وعندها علم والست دي فعلا تفعل ما لا يفعله الرجال وشهد لها بأنها تأتي بكثير من المغني بل هي على أكثر ما في المغني لابن قدامة رحمه الله حافظة كتاب المغني حافظة وتأثرت بابن تيمية في الصدع بالحق وفي ردع الباطل وفي الثبات على الطاعة وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف حتى ضرب بها المثل بإذن الله جل وعلا لم يقف الأمر عند ذلك قالوا بل إن أشياخ زمانها أثنوا عليها وشهدوا لها جميعا مش كده وبس واحد يقول اه اهتمت بالفقه مش بالفقه بس بالحديث ما اهتمتش بالحديث بس وختمت القرآن كثيرا للنساء يعني حفظ على ايديها وختم على ايديها من النساء القرآن مئات مئات يا جماعة مئات ما هياش كتاب ولا مدرسة ده موسوعة نساء راحوا لها من كل اتجاه كلهن ختمنا القرآن عندها يعني بالله عليكم اما اجي اتكلم عن النساء الفاضلات مش واحده تيجي تقول دلوقتي انا عالمه انا معايا شهاده ودينيه آه عالمه فين لا لا لا فين النقاب وهذا هو الزي الشرعي آه فين احنا من قول الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما عايزين الزي الشرعي الاول ده المظهر مش موجود المظهر مش موجود عايز عايز هذا الامر أنا عايز زي شرعي بالأوصاف الثمانية التي ذكرها العلماء طيب وبعدين في اختلاط بالرجال ما كان عندنا الاختلاط بالرجال على الإطلاق بل كان الحياء وكانت الفضيلة عند النساء المحدثات والفقيهات والصالحات والخاتمات لكتاب رب البريات طيب وبعدين المرأة دي تتجرأ وتخالف أهل العلم وتتكلم بالهوى ما عندنا الكلام ده على الإطلاق لا لا لا لا ولكن عندنا الصالحات بإذن رب البريات طبعا أنا مش هتكلم أكثر من كده واقف عند هذا الحد ل... على أساس برضو الحلقة يعني ما احسش ان هي طلبت كثيرا واجد بسرعه جدا عن اسئله الاخوه اللي جابوها الاخت اللي هي الزوجه الثانيه اللي بتتكلم هذه اسال الله جل وعلا ان يهدي زوجها وبقول لها يعني صبرا على الله ان يهديها على الله ان يهديها وما نملك له الا ان نقول له اتق الله واعدل ولا تقطع رحما بين المراه وبين ابنتها السؤال الثاني زوجي في شركه تامين انا بقول للاخت قول لزوجك يبحث ويتقي الله جل وعلا هو في عمله لكن عليه ان يبحث عن عمل وان يتقي الله جل وعلا لأني أعلم تماما أنه يفتن في دين الله جل وعلا لو ترك العمل الآن إيجار ما يجيبش إيجار وهيطرد في الشارع أينما هو الأولاد في الشارع والزوجة في الشارع أنا بقول اهو يبحث عن عمل وضرورته بيح المحظورات يبحث عن عمل ويتقي الله وليتذكر قول الله جل وعلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واحنا دايما نقول صدق الله هيجب بإذن الله جل وعلا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه طيب آه، زوجي الاخت اللي بتقول بيستهزئ بقى في مشاهده برامج الدينيه اسال الله له الهدايه اسال الله له الهدايه طيب آه، اللي بتقول ابني اخي يعني بلغ سنتين وتوفى او الاخ اللي بيقول وبعدين ما كناش عاقلين عنه طبعا تعلم تماما ان اهل العلم مختلفين في هذا الذي ولد هل يعق عنه أم لا ثم توفاه الله جل وعلا والكلام مفصل جدا في نيل الأوطار للإمام الشوكاني المهم متى بلغ سبعة أيام على القول الراجح نعم له العقيقة بإذن الله جل وعلا فإن قلت يعني إنني ما فعلتش له العقيقة العقيقة على أرجح الأقوال ليست بواجبة ليست بواجبة ليست بواجبة ولكنها سنة مستحبة طبعا إن قدرت تعملها لا بأس على الإطلاق وإن لم تفعلها فلا إثم عليك على الإطلاق خاصة أن الولد قد توفاه الله جل وعلا لكن إن أنت قلت مثلا هذا الولد أنا كنت أعملها والله أنا أميل إلى الأخذ بظواهر النصوص في, في هذا الحديث بالذات والله عندي السابع مثلا إن هذا الولد ما, ما في على الإطلاق ما عملتش والله جيت لي مثلا ل- عندي مثلا الرابع عشر عندي التاسع عشر عندي الواحد وعشرين ما فعلتش على الإطلاق ولم يتيسر لي خلاص يعني يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في دين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر هذه الأمور عامة إن فعلت أو لم تفعل هذا له وجه وهذا له وجه أأكد بقى في نهاية المحاضرة بقى عدة أمور خطرة جدا ما في جمعة لفها الحين في أي محافظة من المحافظات إلا والإط مظهر جديد بدأ يطلع وأنا بحذر الشباب يا جماعة إحنا مرينا بالمراحل اللي كان فيها شطط وإحنا صغار وإحنا صغار مرينا بها واحنا مرينا بفترات الحماس والشطط والشدة والكذا لا يا جماعة ما كانش ده هو ده العلم أبدا لكن لما تأصلنا وجلسنا وتعلمنا وحفظنا كان هذا هو الصواب ولذلك ال- الموضة اللي طالعة في المساجد أنا عايز الإخوة تكف عنها وأنا هعمل فيها سلسلة بإذن الله اللي هي قضية العذر بالجهل أروح مكان شباب يا شيخ محمد في عذر بالجهل آه في عذر بالجهل لا ما فيش عذر بالجهل فيش عذر بالجهل يا أنت عايز توصل ليه يعني عايز توصل ليه وفي العقيدة ما فيش عذر بالجهل طب والله انا لو ما عذرت بالجهل في العقيده هقعدك وهثبت لك ان الجهل في امور كثيره جدا يعني كده ما عذركش بالجهل يعني انت عايز توصل بقى يعني تعملها مطيه او جسر عشان تكفر الناس اتقوا الله وانا هفرد باذن الله بعمل فيها الوقت موسوعه باذن الله وهفردها سلسله ان شاء الله جل وعلا قضيه ثانيه تكفير الحاكم انت انت مالك تكفير حاكم مين انت تكفر هو الحاكم لم يكفره اهل السنه والجماعه لم يكفره ائمتنا اجماعا ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما دام يصلي يا اخي ولذلك ارجع الى لمعه الاعتقاد في الباب الاخير او الفصل الاخير من هذا الباب ابن عثيمين رحمه الله استدل بحديثه بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما داموا يصلون او ما صلوا بكم ما دام بيصلوا ويشهد لهم بالصلاه والتوحيد لا تكفروا قضية ومن لم يحكم ما أنزل الله تخذ لي بقى بظواهر النصوص وتترك كلام أهل السنة والجماعة وتميل إلى كذا وتقول لي أصلي الشيخ فلان يقول بهذا القول الشيخ مين أنا عندي القول قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أئمة قول الأئمة من أهل السنة والجماعة من الكبار انما تجيلي بقى وتقول لي الشيخ فلان قال والشيخ علان ده كلام باطل وبعدين انت هتستفيد ايه عايز تكفر ليه عايز توصل لايه بالظبط انت عايز تخليها ايه يعني عايز خلاص يبقى ما فيش بقى سمع ولا طاعه طيب عايز تخليها هرج ومرج عايز تخليها بقى دماء عايز تخلينا نعيش بقى في غابه والعياذ بالله جل وعلا لا يتمكن الناس فيها من تاديه العبادات ولا من الركوع ولا من السجود ولا من الفضل ولا من الدين لا حول ولا قوه الا بالله والله ده شطط وشغل شيطاني والعياذ بالله جل وعلا ال- طبعا الحته الثالثه بقى يا جماعه يجي يقول لك اصل شد شويه شد مين اصل يعني بقى فيه مل السلطان مل ايه اللي بتاع ده بالعكس احمد رحمه الله وثبت أط- ايضا عن الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوه مستجابه لدعوتها للسلطان يا جماعه ما ينفعش الكلام ده كله ان كان في شطط يعني في حال الصغر مش عايزينه بقى والعياذ بالله جل وعلا ولذلك هنؤصل هذه الامور فيما بعد باذن الله جل وعلا خطبه الجمعه يا جماعه باذن الله جل وعلا الجمعه القادمه لنا بقباء مجمع قباء بشربين دقاليه مجمع قباء بشربين دقاليه وعلى فكره باذن الله اسال الله جل وعلا بنرتب الوقت معهد علمي مش بقول لتخريج وعاظ او دعاء لتخريج العلماء باذن الله اقوم عليه انا واشقائي ومن معنا باذن الله جل وعلا واسال الله التيسير ولما يكتمل ناخذ بقى طبعا يعني اذن اشياخنا واللي هيكونوا معنا باذن الله على اساس يكون بشرة خير باذن الله واسال الله ان يحفظ قناه الرحمه ويجعلها رحمه للعالمين في سائر الاقطار والامصار وان يبارك في القائم عليها فضيله الشيخ محمد حسان حفظه الله وهو اخي الاكبر والشقيق وان يبارك في جهد الشيخ محمود حسان فيقف على ثغره هامه حفظهم الله جل وعلا وحفظ الجميع غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته